بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونبدأ حلقة جديدة مع بعض ماشيين مع الجنة في بيوتنا وكل يوم نحط قاعدة أسرية جديدة ونحط قيمة جديدة والله يا جماعة البرنامج دون جاي في توقيت أنا عايز أقول حاجة مهمة في بداية الحلقة دي عايز أقول إن أي مجتمع في الدنيا أي بلد في الدنيا أي شعب في الدنيا بيبقى عنده مجموعة قيم مجموعة القيم دي هي اللي بيقف عليها وبيتحرك عليها وبينجح عليها وتحصل النهضة عليها مفيش مجتمع في الدنيا إلا وعنده منظومة قيم ومنظومة القيم دي بتبقى عاملة زي ملامح الوش يعني عايز تعرف أمة من الأمم شعب من الشعوب بلد من البلاد عايز تعرف هي عريقة قد ايه هي عظيمة قد ايه هي هتنجح ولا لا هي عندها آه، امل في نهضة ولا لا بص على ملامحها عارفين ملامح الانسان اهو ال- القيم الاساسية للمجتمع عاملة زي ملامح الانسان تخيل لو واحد بص على المراية فصحي الصبح بص على المراية فما شافش وشه مفيش ملامح فين بقي فين عينيا أه، فين ملامحي انا فين يبقى ايه مسخ مش موجود احنا قيمنا ال- ال- ال- اللي مغروسه فينا من الاف السنين من ديننا وثقافتنا قيمنا دي هي ملامحنا طب انت بتقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده عشان اقول ان قيمنا كانت بتيجي منين بتيجي من المدرسه تيجي من الجامعه تيجي من المسجد تيجي من بتيجي من الاعلام تيجي من الاسره هناك خلل حاليا للأسف أنا آسف إن أنا بقول كده في كل الحاجات التانية اللي بناخد منها القيم هناك خلل كلنا حاسين بيه في المدرسة وهناك خلل كلنا حاسين بيه في الجامعة وهناك خلل في مسألة القيم بصرف النظر عن الناحية التعليمية وهناك خلل في التلقي من المسجد وهناك خلل في التلقي من الإعلام ما بقاش لنا إلا الأسرة فلو القيم كمان ما اتخذتش من الأب والأم يبقى عليها العوض ويبقى مفيش فايدة ويبقى هيصحى ولادنا الصبح كمان 20 سنة من النهارده يبصوا في المراية ده زي ما كانش دلوقتي فيبص في المرايه ويقول انا انا فين عينيا انا فين انفي انا فين ملامحي انا فين انا مش شايف لي ملامح انا مش شايف لي صوره انا ما عجبنيش ليا شكل انا في المرايه بلا شكل عشان كده البرنامج ده مهم وعشان كده احنا اخترنا طريقتنا في البرنامج ان احنا كل يوم بنقول قاعده اسريه جديده قاعده اسريه جديده تيجوا نمسك القاعده دي تيجوا ننفذ القاعده دي تيجوا نعمل دي واخترنا قواعد سهله وبسيطه لكنها اساسيه وهامه لعوده الملامح لعوده القيم لعودة قيم المجتمع قيم الوطن العربي قيم بلادنا ولا ندعي ان القواعد اللي احنا بنقولها دي هي القواعد الوحيدة وان احنا جايبين القواعد الوحيدة للقيم ابدا ابدا ابدا انما بنقول احنا بنفتح باب وبنقول هي محاولة محاولة ان احنا نقول تيجوا نحيي القيم دي وفي غيرها ولا ندعي ان ال 30 قاعده اللي اللي اتقالوا في الاسري اللي احنا جايبينهم في رمضان السنه دي هم دول الوحيدين اللي اتقالوا في الاسري ومفيش غيرهم في العالم لا لا ندعي كده ابدا ابدا ابدا احنا جايين في هذا ال- ده ال- ده البرنامج ده لجمع الشمل وليس للتفريق فاحنا بنقول دي اضافتنا لجمع الشمل والقيم فاكرين فاكرين القواعد اللي احنا قلناهم القواعد اللي احنا قلناهم لغايه دلوقتي ممكن افكركم بيهم اول قاعده للتالف الاسري اعبدوا ربنا سوا تاني قاعده استشعر قيمه الاسره ثالث قاعده تعامل برحمه رابع قاعده ارسم حلم جميل لاسرتك بفكركم بالحلقات خامس قاعده تذكر نعمه الاسره عشان تفضل محافظ عليها خامس قاعده جوهريه دور الاب خدناهم على حلقتين سادس قاعده الاب المتفقد لاولاده الاب القدوه قواعد أساسية لعودة القيم والملامح للأمة أرجوك يا جماعة اعبدوا ربنا السنة دي بعودة القيم دي اعبدوا ربنا السنة دي بإحياء القيم دي بقيم إحياء أمة اوعى تستهون برمضان السنة دي ناس كتير كان نفسها رمضان السنة دي نكون بنذكر بالعبادة والصيام والقرآن وده عظيم لكن تعالوا ننتقل في منازل العبودية إلى الله تعالوا ننتقل من منزلة عبودية لمنزلة عبودية لمنزلة عبودية وتكن منزلة العبودية السنة دي بإحياء الأسرة كانت منزلة من عبوديتنا لربنا السنة اللي قبل اللي فاتت حب رسول الله على خطى الحبيب وكانت منزلة عبودية السنة اللي فاتت أسماء الله الحسنى وكان منزلة عبودية من ثلاث أربع سنين القيام والصيام لن يسبقني إلى الله أحد تيجوا نخلي نعبد ربنا بمنزلة عبودية جديدة حتى لا تصاب النفس بالملل أبدا من رمضان لرمضان وزي ما الشركات بتعمل كل شوية تقول إزاي أجذب الناس من أول وجديد عشان أجيب أرباح جديدة بمنتج جديد ويعملوا فريق ابتكارات إزاي أطلع منتج جديد فإحنا عملنا نفس الحكاية إزاي نجدد النشاط ونزيل الملل بمنتج جديد لعبودية جديدة لله مش عشان أرباح مادية علشان قرب وجنة ومقربة من الله فقلنا تيجوا ننتقل لمنزلة عبودية السنة دي نعبد ربنا بإحياء قيم الأسرة ونعمل القواعد دي وننفذ واحدة لواحدة أنا أنا بشجع النفوس يا جماعة خليها عبودية السنة دي خليها أربط أربطك من ربنا السنة دي عيلتي وانت يا شباب يا اللي السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت عمال مشمر عمال اعبد اعبد اعبد هتشمر وتعبد برضه بس جوه مظله الاسره هنعبد ربنا مع بعض وهنصلي مع بعض و... يا سلام وتقول له يا رب هتحرك للاسره والف بين قلوبنا اعبدوا ربنا سوا يا جماعه وروحوا للاسره سوا ربنا يالف قلوبكم شوفوا الايه الجميله والف بين قلوبهم لما راحوا له لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية دي بتتكلم على المؤمنين عموما بس ممكن تبص لها على عيلتك ممكن يا شاب ويا أب تقول أنا هعبدك يا ربنا في رمضان السنة دي وكل دعائي ليك تأليف شمل الأسرة واسمع الآية تاني وألف بين قلوبهم بين قلوب العيلة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم والنهاردة حلقة مهمة أوي أوي أوي أوي حلقة الأب الصديق قاعدة اليوم الأب الصديق ودي بقى أجمل حاجة عمرك صاحبت ابنك أنت وابنك صحاب يا شباب أنت وأبوك صحاب أبوك مصاحبك أيها الأب عارف يعني إيه الأب الصديق حاسس مع حاسس بحلاوتها على فكرة أقول لك حاجة وتصدقني مفيش لذة في الدنيا أحلى من إن ابنك يبقى صاحبك ما تقوليش مفيش حاجة أحلى من كده من أول سن خمس سنين وست سنين لغاية عشرين وخمسة وعشرين وتلاتين واربعين وخمسة واربعين الأب الصديق بتحكي لي واحدة بتقول لي إن هي كان أبوها لما أتوبيس المدرسة يفوتها هما في الهرم ومدرستها في المعادي يوديها ساعة ونص زمان بقى يقعدوا يتكلموا الساعة ونص بتقول لي كنت بفوت الأتوبيس مخصوص علشان كانت أحلى لحظات لما أقعد أنا وأبويا نحكي مع بعض وندردش مع بعض ونضحك وننكت ونلعب و... الاب الصديق هل انت اب صديق عندنا مثل مصري قديم بيقول لك ان كده ابنك خويه يعني ايه خويه يعني خليه زي اخوك خوي ابنك صاحبه من سن خمسة لغاية ما تموتوا أصحاب تعرف تكون كده يا أب دي أحلى واحدة دي وأغلى واحدة وأجمل واحدة تخرج معاه تسافر معاه تخيل يا على مستوى القرب والصحوبية والسعادة القلب اللي بيتنطط كده أنا وابني خارجين مع بعض حلوة قوي حلو جميلة جميلة جميلة وتروحوا وتروحوا مطعم تتعشوا مع بعض وتيجي في فطار تقول لمراتك و- و- وبقية الولاد معلش بقى إيه أنا وبنتي عندنا النهاردة فطار سوا مع السلامة سلام عليكم وانتوا افطروا ده ميعادنا الخصوصي ده العلاقات الخاصة بيني وبين بنتي وتاخدها وتفطروا مع بعض بره يا جماعة ال- الحاجات دي الاب الصديق ده بتطلع حاجات نادره وبعد شويه بتبقى لذه وبعد شويه ما بقاش عندكم مشاكل لانه بيحكي لك كل حاجه فضفضه بقى تمسك ايده وتتمشى معاه وتقول له انا هحكي لك حاجه الاب الصديق اللي بيصاحب انا مهما حكيت لك ومهما وصفت لك مش هتحس فاحسن حاجه احكي لك حواديت مش انت عايز تعرف اوصف لي الاب الصديق اكتر حسسني بيه قول لي اعمل ايه هحس بايه لما اعملها هحكي لك ت- ك- ثمان حواديت من خلال ثمان نقط النقطة الأولى وهتلاقوا الثمان نقط دي على الإنترنت على الموقع عندنا تدخلوا وتاخدوها الأب الصديق اللي بيشارك ابنه اهتماماته في الصغر فابنه يفضل شريكه في الكبر يفضلوا أصحاب في الكبر إيه زي إيه أحكي لك أحكي لك قصة ابني بيحكي بيقول لما بدأت أفلام جاكي شان وال... وال... وبروسلي والكاراتيه وكده بيقول أنا كان عندي عشر سنين كنت بموت فيها وكنت بعشقها بس انا صغير مين هيوديني السينما واقعد اتحايل على امي تقول لي ايه الهبل ده انا ما بروحش الكلام ده ففي مره خارج انا وابويا وابويا تخلع ضرسه ولا انك تقول له روح السينما فقلت له يا بابا انا طالب منك طلب فوجئت بيه بيقول لي اللي انت عايزه النهارده هعمله لك قلت له اي حاجه قال لي اي حاجه فهو بيقول انا فاكر الموقف زي النهارده قلت له عايز اروح فيلم بجوسلي قال له يلا بينا على الفيلم بيقول رحنا وجاب لي فشار وقعدنا في السينما وقعدنا نتفرج وانا كل شويه اقول له بابا ديا علشان هو بص بقى هيخبطه منين يقول لي انت شفت الفيلم اقول له لا ما انا رحت الفيلم نفس الفيلم ده مع عمتي ومع خالتي ومع كذا ايه بس انا حابب اروحه تاني معاك ماشي قعدنا نشوف الفيلم خلصنا الفيلم خرجنا جبنا ايس كريم لقيت نفسي بحضنه واحنا مروحين الباب شكرا يا بابا من غير ما يطلب مني ان انا اقول له شكرا بعديها باسبوعين لقيته بيقول لي مش عايز تروح السينما قلت له اه عملناها خمس ست مرات وانا عندي 10 سنين بيقول لما بقى عندي 18 سنه و17 سنه بقيت بروح مع اصحابي مش مع ابويا ونزل فيلم جديد في السوق وكان فيلم مكسر الدنيا ورحت انا واصحابي مرتين ثلاثه نقعد بالساعتين عشان ندخل في الطابور مروح مره البيت لقيت ابويا قاعد مع امي افتكرت الايام الحلوه قلت له بابا في فيلم حلو في السوق بقالنا كتير ما رحناش السينما تحب نروح فتردد كده ولمعت عينيه مش مصدق ان انا انا خلاص استغنيت وقال لي اه احب اروح بيقول رحت انا وابويا بس اصل ابويا علمها لي وانا صغير بيقول كانت احلى يوم افتكرت كل حاجه حلوه افتكرت ان فرحتي وانا مع ابويا زي فرحتي وانا مع اصحابي ويمكن اكتر شويه لقيت ابويا بيقول لي احنا اصحاب قلت له احنا اكتر من اصحاب انت ابويا وصاحبي الاب الصديق اللي يشارك ابنه اهتماماته وهو صغير فابنه يشاركه صداقته لما يكبر هو. التانية الاب الصديق اللي حاسس باحتياجات ولاده بيفهمهم بعينيه زي مين زي حنا موسى عليه السلام حنا موسى البنت جات له بتقول له يا ابت استاجره لما سالهم الميه وشافت قوته وشافت امانته ما بصش عليها ولا ولا اداها الكارت وقال لها ده الكارت بتاعي لما تعوزي حاجه انا باجي كل يوم اسقي الساعه 5 هتلاقيني مستنيكي عند ال... ما عملش كده سأى ثم تولى الى الظل راح على راجل راجل امين فراحت لابوها بتقول له يا ابا تستاجره اجره يا بابا ان خير من استاجرت القوي الامين الاب فهم البنت عجبها الولد ومش عيب البنت لها احتياجات في اباء كتير لسه شايف بنته عيله ومش شايف مش شايف مش مش مركز مش مش شايف مش مركز هو ذكي وكل حاجه مش مركز لكن حنا موسى مركز هو ب... هي بتقول له شغله يا بابا هو راح قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين انا عايز اجوزك بنت من بناتي يقصد اللي قالت له ياه نفسي في الاب ده اللي بنته بتلمح له بادبها وحيائها وهو بيفهمها من اول لقطه يا سلام يا رب يبقى موجود الاب ده يا رب ويطبطب على بنته كده وياخدها في حضنها ويقول لها احكي لي احكي لي ما تخافيش مني انا حبيبك وصاحبك قبل ما اكون ابوكي انا مش الاب البعبع انا الاب الصديق على فكره حنا موسى ما طلبش من موسى بعد ما قعد وقص عليه القصص وعرفه وجاب اخره وسال عليه مين دون واخره ايه وحكايته ايه فلما كلمه وقص عليه القصص قعد يجيب اخره لغايه ما يعرف الشخص ده اخره ايه جوزوا بنته خلي بالكم جوزوا بنته المهر ايه على ان تاجرني ثمانية حجج تشتغل عندي تساعدني ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك ما كتبوش بقى ورقه وشروط والقايمه وايه وحبك يا جدع ياما جوازات فشلت قبل ما تبتدي بسبب القايمه دي ويقعدوا يكتبوا يكتبوا يكتبوا وفي الاخر تفشل وفي الاخر يطلع عين البنت ولا ايوه بالله واشرب ميتها ويقول حقي برقبتي هاتولي بنتي لكن ابو موسى مجوزها راجل حما موسى مجوزها راجل علشان كده مش محتاج يكتب كتير لانه راجل مش محتاج تحط شروط كتير لانه راجل ولذلك سيدنا موسى بعد ما اتجوزها ها قضى الاجل ولا بعد سنتين قال له بقول لك ايه يا حمايه سلام عليكم انا هاخد مراتي انا اتفقنا هشتغل عندك كتير سلام عليكم بقت مراتي مالكش عندي حاجه ابدا الايه تقول لك ايه فلما قضى موسى الاجل ليه؟ لان ام موسى ربت موسى لانه متربي جوز بنتك راجل شفت حما موسى الاب الصديق اللي حاسس ببناته وولاده واحتياجاتهم بيفهمهم بلفتة العين طب ننقل على اللي بعدها الأب الصديق يدور على الأنشطة المثيرة اللي تجمع ولاده انت عايز كده ولادك يتجمعوا خلاص هم بيحبوا ايه اعرف اب ابنه بيموت في الكورة دور على ماتش مهم وحجز تذاكر وسافروا من بلدهم للبلد التانية وكان ممكن الاب ياخد صحابه معاه عشان ينبسطوا ويفرفشوا بقى و... خد ولاده بيقول كانت احلى ثلاث ايام قضيناها في حياتي انا وولادي الاثنين بتذاكر الماتش وما خدتش صحابي خدت ولادي واحلى من اصحابي وانبسطنا وضحكنا و10 على 10 واحنا مروحين قال لي ابني بس انا كنت عايز اقول لك في كذا كذا كذا كذا حكى فضفض فضفض فضفض طلع المشاكل الاب الصديق اللي يدور على الانشطه المثيره شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجي لابناء لابناء العباس ولاد سيدنا العباس ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم مادد ايديه ويقول له ها من يسبق من ابناء العباس الى عم الى رسول الله ويطلع الولاد يجروا والنبي صلى الله عليه وسلم فاتح دراعته اللي يوصل الاول يبقى دون اللي كسب وبعدين النبي يقوم حاضنهم كلهم ولاد عمه ويقوم حاضنهم كلهم وخابط رؤوسهم في بعض كده ومجمعهم ايه الانشطه المثيره بتحبوا الرمي بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الولاد ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا يلا نعمل فرقتين فرقه ترمي وفرقه تصد وانا مع الفرقه اللي تصد فيلا بقى ارموا اللي بيرموا مش عايزين يرموا فقال لهم النبي ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وانت معهم يا رسول الله قال ارموا وانا معكم جميعا بس بنحمل ماتش شايف الاب شايف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الانشطه اللي بتسيج الولاد يجي سيدنا رافع بن خديج يطلع مع النبي معركه فيجي سمره بن جندب ويقول له يا رسول الله اخذت رافع بن خديج 14 سنه و13 سنه وتركتني فقال فماذا تجيد انت طب انت بتعرف تلعب ايه رياضه قال رسول الله لو تركتني على رافع اصارعه لصرعته فقال النبي قم فصارعه يلا ماتش ماتش مصارعه قوم ورينا هتصارع ولا لا يقوم فقمت فصرعته فاجازني النبي يلا تعالى معانا انت كمان الاب الصديق يدور على الانشطه المثيره لاولاده يا اباء عايزين نعمل الكلام ده عايزين نبقى اب صديق ولادنا بيضيعوا مننا مخدرات وجنس وضياع ارجوكم ارجوكم ما عادتش مستحمله الرابعة الأب الصديق اللي يعرف امتى يمسك ايد ابنه وامتى يسيبها انت الابن لازم ياخد راحته الآن ولو فهمت ان الأب الصديق اللي حاطط ايده على ابنه وعلى بنته ليل ونهار لاني اب صديق تبقى ما عرفتش الاب الصديق الاب الصديق اللي جايه دي جميله قوي ما يخجلش ان يعلم ابنه من اخطائه من اخطاء الاب اصل كل ابائنا انا لما كنت الاول سنه كذا انا لما يعني كله perfect يعني ما فيش اخطاء طب ما مين كان بيطلع الاخير لما كله كان كل ابائنا كانوا بيطلعوا الاول لا تصدق الاب الصديق يحكي اخطائه ما يحكيش المعاصي لكن يحكي الاخطاء عارفين قصه كعب بن مالك مش في ثلاثه حكيناها في على خطى الحبيب الثلاثه اللي تخلفوا عن غزوه تبوك والنبي قال لهم اطلعوا معايا الغزوه وبعدين تخلفوا وما حضروش فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه يخصموهم لمده 50 يوم وكانت قصه ونزل القران يحكي قصتهم تفاصيل القصه ومشاعرهم كعب بن مالك حكاها عارفين حكاها لمين؟ الوحيد اللي روى القصه دي عبد الله ابن كعب بن مالك يعني القصه دي ما جاتلناش القصه صفحتين ونص موجوده في كل كتب السيره مين اللي رواها ابنه طب حد تاني ما حكاهاش لحد تاني على فكره الطريقه دي بتخليه صديق قوي لانك واقعي لانك منطقي لانك مش بتضحك عليه وحتى لو انت فعلا كنت من الاوائل بس كان ليك اخطاء مره كده اقول له انت عارف انا مره غلطت غلطه بس ما تحكيلوش حاجه مضره احكي له كعب بن مالك حكى لابنه الاب الصديق يفرض سيطرته بالحب مش بالخوف صدقوني الاب الصديق اكثر تاثيرا من الاب المرعب انا اعرف بنت كان ابوها صاحبها قوي لدرجه من كتر ما هو صاحبها ان هو كان دايما يقول لها احكي لي اي حاجه مضايقاكي ما تخبيش عليا انا ابوكي ما تكسفيش احكي لي هي البنت لما بقت 16 سنه ما حكتش صاحبه ولد من ورا ابوها ومن ورا امها وفضلت مصاحبه فتره اخوها مره معدي في الشارع شافها واقفه مع الولد على جنب قلب الدنيا شافها طلعت تجري تستخبى في بيت خالتها اخوها رجع قلب البيت شفت بنتك اللي انت مدلعها شفت كذا شفت كذا وبدا يفتح الايميلات وبدا يوري ابوه شايف بعت لها ايه وبدا يفتش في اوضتها وطلع حاجات البنت بتقول انا كنت ببكي بكاء رهيب بفتكر وابويا بيقول لي ما تخبيش عليا احنا اصحاب بتقول حسيت ان انا خنته انا ما كنتش خايفه من الضرب ولا خايفه من اخويا انا خايفه من خيبه امل ابويا بتحكي بتقول جه اخويا وقعد يزعق في الشقه في شقه خالتي وبعدين جت امي وعينيها كسات دم من الدموع وبعدين دخل ابويا دخل ابويا ما سلمش حتى على خالتي هز دماغه ودخل شفته بقيت بحر دموع والله ما كنت خايفه من الطرد انا كان واجعني ان انا عملت فيه كده انا غلطانه بس مش عارف انطق انا فوجئت ان انا كنت منتظره الالم على وشي لكن فالوقت بيه خدني في حضنه ولقيته بيقول لي في ودني انا بحبك وزعلان قوي بتقول صدقني انا اتوجعت اكتر من 100 الم يا ريت ضربني بالقلم وبعدين قام قايل لنا كلنا سيبونا لوحدنا وخدني وخرج بيا لقيته بيقول لي كلام كانه صاحبي لقيته بيقول لي يا بنتي الشباب بيقولوا على البنات دي للجواز ودي للعب وبيت وبيقعدوا الشباب مع بعضيهم يقولوا على البنات كده انت عايزه تكوني ايه للجواز ولا للعب بتقول حسيت انه بيفهمني حسيت ان انا محترمه قلت له يا بابا للجواز قال لي يا بنتي اصبري وربنا هيجوزك وانا هساعدك وهنرجع اصحاب بتقول والله ما صاحبت واحد لغايه ما اتجوزت من اليوم ده النقطه اللي قبل الاخيره الاب الصديق يجعل مرافقه ابنه ليه اساسيه في كل حياته عايز تطلع ابنك نبغه خليه يرافقك في مواعيدك وما تتكسفش من كده خد المسجد خد الشغل احيانا لو ينفع خده في قعده اصحابك فيها كلام كبير جابر بن عبد الله بيقول ابويا عبد الله بن حرام كان طالع بيعه العقبه وبيعه العقبه مخيفه وموضوع مش سهل وقريش متربصه واللي هيتمسك هيتذبح يقول فصاحبني ابي ابوه خده معاه الولد عنده 12 سنه فعبد الله بن حرام خد جابر معاه في الاجتماع ده فقال له اما تخاف عليه قال لا افوت على بنا على ابني مثل هذا الامر انا افوت على ابني الفرصه دي دي فرصه تعليم مش هتحصل عشان كده جابر طلع راجل اسالوا الاباء اللي كانوا بياخدوا اولادهم معاهم في الشغل ويعلموا الشغل ويصاحبوا الولاد طلعوا نوابغ ازاي الاب الصديق يخلي مرافقه ابنه حاجه اساسيه في فسحته وفي جده النقطة الأخيرة الأب الصديق يقيم علاقة خاصة مع أولاده يعني إيه علاقة خاصة؟ صحوبية خاصة أسرار خاصة أسرار آه أنا بيني وبينك موضوع خاص الحكاية دي بتخلي الشاب والفتاة متعلق بأبوه عارف مين اللي كان بيعمل الحكاية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين يوم وفاة النبي لغاية يوم موته يجيب فاطمة ادنوا مني يا فاطمة وست- والزوجات قاعدين قرب يا فاطمة فتقرب فاطمة فيقول لها كلمة في ودنها فتبكي فلما يلاقيها بكت يقول لها أدني مني يا فاطمة فيقول لها كلمة في ودنها فتضحك فالسيدة عائشة تقول لها قال لك إيه؟ قالت ما كنت لأفشي سر أبي ده, ده موضوع خاص بيني موضوع بيني وبين أبويا ما بتكلمش أنا على أبويا فلما مات شوف النبي عملها إزاي شوف لدرجة السيدة عائشة أثيرت إزاي بالموضوع أب وبنته فالسيدة عائشة تقول لها قال لك إيه؟ قالت لها قال لي في الأولى إني ميت الليلة طب ما دي كان ممكن تتقال قدام الناس ده مش سر خطير بس دي علاقة طب وقال لها إيه في الثانية أنت أول أهلي لحاقا بي فضحكت بابا أبويا هلحق بأبويا مرحبا بالموت إذا كنت حلقة رسول الله وحلقة أبويا علاقة خاصة فعلا الأب الصديق أنا مش عارف بالحكايات وصلت وصلت الأب الصديق ده شكله إيه ملامحه عاملة إزاي حاولت بس ده الاب الصديق وشوفوا النبي الاب الصديق اصله متجوز تسع ستات وبنته فممكن بنته تروح في النص وتتعب نفسيا فيقف قدام الناس كلها وقدام زوجاته ان فاطمه بضعه مني دي حته مني يؤذيها ما يؤذيني ويؤذيني ما يؤذيها اوعى حد يقرب من بنتي لكن في نفس الوقت يعمل ايه يروح لفاطمه ويقول لها يا فاطمه أتحبين ما يحب أباك؟ بتحبي اللي يحب أبوك؟ قالت نعم، قال فأحبي عائشة. شوفوا شوفوا شوفوا عمل إيه مع دي وعمل إيه مع دي وفي أسرار خاصة ومحافظ على كل حاجة بتوازن رغم إن دي مش أمها، لكن شوفوا قد إيه قادر يحافظ بالعاطفة وبالحنان وبالحب الأب الصديق ومع ذلك أوعى تفهم إن الأب الصديق ده أب بيدلع، ده أب حازم، والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يد فاطمة، حازم وعادل وحنين وصديق وأب ومتوازن الأب الصديق قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا أباء مطلوب ثلاث حاجات الأب القدوة الأب المتفقد الأب الصديق